الواحد يمين لا تهتموا بشيء فيليبي أربعة ستة معلمنا بولس الرسول كان مسجون في روما وهو بيبعت من روما لفيليبي والرسالة دي أكتر رسالة كان فرحان فيها وبيسموها رسالة الفرح وقال افرحوا وأقول أيضا افرحوا في الوقت اللي هو في سجن وهم مضطهدين ومضغوطين والحكاية من كل ناحية مغشلقة وبايظة ومفيش حاجة ماشية إنما هيورينا السر في سر ورا الواحد يفرح إزاي في التجربة أو يفرح إزاي في الشدة أو يفرح إزاي في الدنيا دي اللي ما فيهاش حاجة تفرح إزاي الراجل ده فرحان وكل حاجة ماشية غلط وإزاي بيقول لهم افرحوا وبالنسبة لهم كل حاجة ماشية غلط لازم في سر السر هو في الوصية دي فيليبي أربعة أربعة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس يعني ايه الناس لما تلاقيك فرحان والدنيا ماشية غلط هتبقى سمعة حاجة مش طبيعية ايه اللي بيحصل ده الراجل ده ماله معروفا عند جميع الناس انك انت بتعرف تنبسط في المشاكل او انك بتبقى فرحان في السجن فتبقى معروفا عند جميع الناس لانها حاجة مش طبيعية وهو بيقول الكلام ده لبتوع فيليبي بالذات اصل بتوع فيليبي ليهم سابق خبرة معاه هو لما كان في سجن فيليبي كان فرحان زمان قبلها بعشر سنين مثلا لما اتسجن مع سيلة طول الليل كانوا بيسبحوا فالسجن اتفتحت والدنيا اتغيرت خالص والوالي اعتذر وكانت حاجة جميلة قوي فليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس يعني طولة البال او انتظار ربنا او الحلم المصحوب بالفرح دي حاجة أصلها الناس دايما تتعجب منها سرها في إيه؟ في الرب قريب لو أنت عارف إن ربنا قريب هتعرف تبقى فرحان وهيبقى عندك حلم يعني انتظار يعني رجاء يعني طول بال يعني أمل إن ربنا هيتدخل وهيتدخل بسرعة وهيتدخل أحسن ما يمكن فليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب والرب قريب انتوا عارفين كانت تحية في الجيل ده مران آسى يعني ربنا قريب زي ربنا موجود زي الكلمات الحلوة اللي كلها رجعت وهنا قال بقى الآية الجميلة بتاعته لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع تبدو وصية سهلة لكن هي عاوزة شوية جهاد وتعود لأن هنا بيقول معنى هيريحنا جدا لو عرفنا نعمله غصب عننا بنتزحلق ونفكر في اللي ورانا وراك عيال وراك مشاكل وراك طموحات وراك خدمة فيها مشاكل وراك مسؤوليات كل دي أشياء موضوع اهتمام فتتحول إلى موضوع هم هي لو وقفت على اهتمام تهون إنما هي ما بتقفش عند مجرد اهتمام طبيعي لا هنا اهتمام بمعنى الهم انك انت تبقى مهموم بالمواضيع دي الشطارة انك تعمل ايه ساعات الواحد يقول لك ما تهتمش او ما تفكرش تبص له من فوق وتحت كده تقول له يعني ما كانش حد غلط وانا مستنيك تقول لي ما تتضايقش ولا ما تهتمش وانا عارف اعملها تتعمل ازاي دي تتعمل في بل يعني ايه في بل لا تهتموا بشيء بل في بديل لان لو واقف عند لا تهتموا بشيء تقول له انا مش عارف اوقف دماغي انا مخي 24 ده انا وانا نايم بفكر في مشاكلي مهموم باللي ورايا حتى وانا نعسان فانت بتقول لي وقف ازاي مش عارف اوقف ممكن طريقه وحيده انك توقف بيها الهم بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر يبقى الطلب هنا ايه محدد ومرتبط ببعضه عشان تبطل هم لازم تحول كل موضوع للهم الى صلاه ندي أمثلة عشان تبان شكلها عمل يسهل الآن على مذاكرة العيال حولها صلاة الآن على مشاكل الخدمة حولها صلاة الآن من زميلك اللي في الشغل حطه عند ربنا الآن من المرض حطه في ايد ربنا الآن من المستقبل عند ربنا من الفلوس كل لما تيجي فكرة تاكل عقلك قول لا لا عقلي يعني أثمن وأغلى من إنه يروح في الكلام الفاضي ده أنا عقلي ده عاوزه مع ربنا فعلى طول تاخد الفكرة وتطلعها من عقلك تحطها في ايد ربنا وتقفل عليها عند ربنا تيجي تشغلك تاني تقول ما خلاص بقى ما خلاص انا قلت له قلت له بلغت خلاص الموضوع عنده لو عرفت اول باول كل ما تيجي فكره تقوم ترميها على ربنا هتلاقي نفسك بسهوله عارف تعمل اللي بيقوله بولس بعد كده افرحوا ليه ما الواحد ما يقدرش يفرح من كتر الهم من التفكير الكتير ما حدش عارف يفرح بينما الفرح وصيه والفرح عطيه كمان لكن مرتبطه جدا بلا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر ايه قيمة الشكر هنا قيمة الشكر انك مصدق فعلا ان الموضوع اتحط في ايدين ربنا صدق ودي بقى حتة الايمان اللي, اللي بتنقصنا شوية يعني الآية تبدو بسيطة جدا لأي واحد عنده إيمان قوي يعني أذكر زمان كان في أزمة في الكنيسة سيدنا البابا قال صيام ثلاث أيام في آخر يوم صيام قال تعليق مش قادر أنساه في آخر قداس بعد القداس يعني قال في الميكروفون كده ربنا يقبل صيامكم وصلواتكم والموضوع دلوقتي في إيد ربنا يعني ما معناه افطروا وكله خلاص خلصت خلاص خلصت يا سيدنا لسه المشاكل ولعة والدنيا هايجة و... لا خلاص خلاص هي المأمورية خدت ثلاث أيام لما حطينا الموضوع في إيدين ربنا صلاة وصوم إنما خلاص خلاص يعني إيه ده إيمان بقى إيمان إن ربنا استلم المشكلة مهما كان حجمها اطلع أنت منها بقى خلاص ما تقولش أهم حاجة خلاص الموضوع ما بقاش بتاعك الموضوع بقى بتاع ربنا بس حكاية عاوزة ثقة لو انت مصدق في دي هتلاقي نفسك بتشكر بقى مع ان مفيش حاجه اتغيرت لسه يعني ممكن تشكر تقول له اشكرك يا رب انك جوزت العيال كبرتهم هم العيال لسه في حضانه طبعا اللي يسمعك يقول فوت بس ده نوع من الايمان ليه مش انت صليت يا رب خلي بالك من مستقبلهم خلاص اشكر بقى ولا انت شاكك انه يقدر ياخد باله من مستقبلهم لو انت مش شاكك يبقى الموضوع في ايده وخلاص كله تمام كله تمام قعدت تصلي من اجل نفس بعيده يجوز تقول له اشكرك يا رب انك سمعني واشكرك انك هترده واشكرك انك هتحطه في السماء وهتجيبه غصب عن عينه تبتدي تشكر الله طب انت بتشكر على حاجه ما حصلتش طب ويعني مش انت مصدق ان الطلب حسب مشيئته وانك حطيت الموضوع في ايده لو مصدق خلاص عاوز ايمان الحكايه لان عشان تشكر على حاجه ما حصلتش دي بقى ايه دي عاوزه ثقه شديده ثقه انه سامع وثقه انه هيستجيب طالما انت بتتكلم في امور روحيه هو هيرفض ليه طيب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله واحد يقول يعني هو بولس مش واخد باله ان الطلبات معروفه كده كده طب ما ربنا قال ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه هو مش عشان ربنا يعرف هو ربنا عارف هي المشكله في دماغك انك لو ما نقلتش الموضوع من دماغك لايد ربنا هتتصدع دماغك هتصدع من الموضوع فلتعلم طلباتكم يعني عشان يطلع من ايدك لايدك عشان تطلع من دماغك لفكر الله لا من ناحيه ربنا هو كان عارف من الاول هو دريان كويس قوي بظروفك وحالك واللي انت عاوزه وهذه كلها تزاد لكم انما بما ان الموضوع شغلك صلي ايا كان الموضوع ايا كان لا تهتموا بشيء هتقول في حاجات يعني اتكسف اتكلم فيها مع ربنا يعني العربيه بايظه انا مهموم بالعربيه البايظه ينفع اصلي ينفع اقول يعني يحصل ايه ربنا يقول لك انا مش بتاع عربيات ما فيهاش حاجه مش هيزعل ربنا قول له يا رب ساعدني الاقي ميكانيكي كويس او خلص موضوع العربيه وهو ربنا مش بتاع الحاجات الصغيره ربنا بتاع كل حاجه بدل شغلاك بدل شغلاك تشغله ما عندوش مشكله خالص باصغر التفاصيل قلت لكم مره في فيلم كده شفته عن حياه المسيح في موقف لطيف قوي لما جابوا العيال ناحيه المسيح وبعدين ايه تلاميذ زجروهم في الاول وبعدين ربنا يسوع انتهرهم وخد العيال في حضنه كده وبعدين شال طفل على حجره فالطفله كانت ماسكه عروسه ايدها مكسور مهمومه البنيه يعني فادت العروسه ربنا قام ربنا يسوع مسك ايد العروسه وعمل لها معجزه هل الموقف ده تستغربوه الحقيقه مش غريب عن ربنا يسوع يعني صاحب الخيال ده مش بعيد عن المسيح ليه مش البنت الصغيره مهمومه بالموضوع ده يشغل ربنا مش بنته طبعا حاضر كانت عروسه ما تسواش حاجه بس اذا كان الموضوع شاغلها لا خلاص ما تقوليش الهم احنا كل حياتنا لعب من النوع ده بالنسبه لربنا كلها عرايس مكسره يعني لو تصورت كده هو انت كبير على ربنا ولا مشاكلك ولا همومك ولا عيالك كلها عرايس مكسره كلها لعب بس لعبتك وانت كبير غير لعبتك وانت صغير كنت بتلعب بعربية لعبة دلوقتي بتلعب بعربية جد بس هي كلها برضه لعب إذا فهمتها كده خلاص زي ما بتحط العروسة المكسورة حط المشاكل الضخمة هي مش ضخمة ده ضخمة عليك بس ما في إيد ربنا هي ولا حاجة إنما الشطارة إنك تعرف تعمل النقلة دي لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة المشكلة ان احنا متبرمجين نفكر بنثق في مخنا زيادة فتقعد تفكر بعدين كل الجيل اللي جاي ده مضروب بإيه التردد يعيد ويزيد ويعيد ويزيد ويحسب الحاجة 100 مرة كله عنده قلق وكله داخل على اكتئاب وشغلانة صعبة أوي ليه؟ الفوق المخ مش راضي يقف وما بيديش حلول ولو لقيت حل تتشكك يا ترى الحل ده هيسد هينفع والمشكلة تفتح مشكلة وطبعا الشيطان ما أسهل إنه يملى الدنيا مشاكل وغرقك في الهم مع إن عندك آية سحرية آية عجيبة تخلصك من المأمورية بسهولة جدا لا تهتموا بشيء حط شيء دي بقى أي حاجة بل في كل شيء مصر معلمنا بولس بالصلاة والدعاء مع الشكر يعني بعد ما تحط الموضوع لازم تختم بالشكر وتقول له اشكرك يا رب انك سمعت انك استجبت ان كله تمام لتعلم طلباتكم لدى الله الآية دي بين آيتين أجمل من بعض الآية اللي قبلها افرحوا والآية اللي بعدها سلام الله الذي يفوق كل عقل يعني الآية دي هي مفتاح الفرح والسلام عاوز تعرف ليه القديسين كانوا فرحانين على طول لأن مخهم رايق رايق ليه ما عندهمش مشاكل ده منهم بطاركة وأساقف لا لا مش ما عندهمش مشاكل بس المشكلة ما تاخدش في دماغهم ثانية تاخد في صلاتهم ساعة بس ما تاخدش في دماغهم دقيقة تاخد في صلاتهم ساعة وساعات بس ما تاخدش في دماغهم دقايق عشان كده الدماغ رايقة فتقابله مهما يكون مسؤولياته تلاقيه رايق وفرحان وعنده سلام جايبه منين وده شايل جبال لا ده جايبه من ال... من الحته دي انه بيعرف يحول اول باول على ربنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل حين يعجز العقل عن حل المشاكل ياتي ما هو فوق العقل يحل المشاكل في مشاكل ملهاش حل وكترت اللي ملوش حل ده ده كتر دلوقتي نسمع شكاوى كتير كده تلاقي مفيش حاجه تتقال حاجه من اولها كده ايه خسرانه خسران لكن هناك ما هو فوق العقل يعني العقل يعجز ده يعجز دايما انما السلام بتاع ربنا والحل الالهي والتدخل الالهي ده فوق العقل هتلاقي الحلول اللي هي مش متوقعه خالص مش ما بتتحسبش كده خالص مش موجودة في الكمبيوتر بتاعك تدخل المشكلة وتطلع مليون حل بس مش فيهم الحل الإلهي لأن كل الحلول اللي طالعة من الكمبيوتر ده حلول خربانة وناقصة كتير سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع يعني بولس مش بيدعي للناس ربنا ينهي الاضطهاد الصعب ربنا يخرجني من السجن ويخليني أشوفكم على خير ربنا يعدل حاجز لا لا مش بيقول كده خالص هو كل اللي شغله ان يفضل هو وولاده في ملك تاني خلي الكنيسة في تجارب وآلام ومشاكل مش مشكلة هو ربنا عارف حال الكنيسة ومسؤول عنها إنما إحنا يا ولاد بولس بيقول لأولاده خلينا في الفرح اللي سابه لنا المسيح يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم خلينا في التركة اللي سابها لنا إنما تعج المياه وتجيش وتتزعزع الجبال أما نحن فمجاري الأنهار تفرح مدينة الله احنا عايشين في ملك تاني جايبينه منين من لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء يبقى الفكرة اللي عايزين نتعلمها ازاي الواحد كل ما يسرح في موضوع يوقفه ويصلي كل ما يجي مشكلة تشغله بسرعة يحولها صلاة عشان كده نفتكر ان معلمنا بولس اللي ده كان منهجه عشان كده كان جبار يقعش بالسهل ابدا كان يقول ايه صلوا كل حين كل حين ليه ما هو المخ بما انه ما بيقفش يبقى ايه خلي الصلاه ما تقفش بما ان دماغك دي ما بتسكتش يبقى خلي الصلاه مفتوحه على طول فيبقى اول باول بتطلع اللي في دماغك عشان تفضل رايقه بتغسل دماغك تفضل رايقه صلوا كل حين افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء وهذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم وده اللي عاوزه المسيح له المجد انك تبقى محمل عليه يا سيدي حمل وقال لك لا تعالوا يا جميع المتعبين واثقيل الاحمال وانا اريحكم ده ربنا بيزعل لما بيقعد فاضي هو ربنا زي اي اب يحب يشيل مع اولاده ينفع يشوف ابنه شايل وتعبان ده هو يبقى متضايق في كل ضيقه هم تضايق هو يحب يشيل يفرح لما تشيله فانت كده مش فرحان ومش مفرحه انما لما تشيله اول باول انت فرحان وهو فرحان هو مش تعبان كمان لما يشيل دي تفكرنا بكلام المسيح له المجد في الموعظة على الجبل متى ستة يقول ايه بقى ربنا يسوع عدد 25 شوفوا كم مرة يقول لا تهتموا عدوا معايا لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس وانظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحرية أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنادق الحق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منهم فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور النار يعني يلبس الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شر على الأقل ثلاث مرات لا تهتموا لا تهتموا عمال يقولها المسيح تقول له أكل وشرب أكل العيش يا رب أكل العيال لا تهتم لبس العيد لا تهتم بكرة يا رب بكرة مرض وسن وعجز ومجهول وجامعة لا تهتموا للغد ايه تاني شغلك قول اي حاجة هيقول لك لا تهتموا برضه مشاكل الناس لا تهتم لما جه يتكلم عن الاضطهاد قال لهم لا تهتموا في تلك الساعة بما تقولون حتى دي قال ما تحضروش حتى المرافعة لما يمسكوكم ما تهتموش برضه وأعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه يعني تقول اضطهاد يقول لك ما تهتمش تقول مرض ما تهتمش تقول بكرة ما تهتمش لبس ما تهتمش أكل وشرب ما تهتمش عيال ما تهتمش أمال اهتم بإيه بالملكوت كل الباقي ده على البيع كل الباقي ده مسؤولية ربنا من الألف للياء هذه كلها تزاد لكم لو صدقت هتشكر وهتعيش حياة شكر على طول احنا مشكلتنا ان احنا مش مصدقين الكلام ده تصوروا ان احنا بنعمل ايه ساعات واحد يسرح في موضوع يقول له لا يا رب خلاص موضوع كبير عليا امان عليك يا رب ايه شيل الموضوع ده تصرف انت فيه بعد ما يقفل الصلاة على طول يقعد حاطط ايده على خده ويعمل ايه يفكر عارفين زي بالظبط تدخل لوزير كده مثلا تديله طلب وزير يأشر عليه بعد ما حطيته في ايده تقول له شكلك مش هتعرف تعمل حاجة تاخد الطلب وتمشي امال جيت لي ليه هي بالظبط كده يعني انت دخلت لربنا وحطيت الموضوع المفروض تطلع فرحان وما تفكرش تاني خلاص الموضوع عنده على مكتبه انما لما تطلع من عنده معاك الطلب تاني هو انت مش طبيعي دخلت بالطلب وطلعت بالطلب انت عشان تاخد ميعاد من عزيز تبقى شغلانه مع ربنا سهل تدخل بالطلب ازاي تطلع بيه تطلع بيه ازاي كونك طلعت بيه تبقى مش فاهم حاجه انت دخلت ليه مش عشان تسيب الطلب مشكلتنا ان احنا بندخل الصلاه ونطلع ومعانا الطلبات زي ما دخلنا في حاجه غلط ايه الغلط هنا ما عندكش ايمان مش مصدق ان ربنا استلم الطلب ومسؤول عنه ويتصرف احسن منك ويعمل الصالح واكتر لو انت عندك بقى الثقه دي هتبقى عايش رايق جدا لان اي موضوع يدخل تحت بند كلمه كل شيء هو سابها الحمد لله بولس كده ايه مطلقه بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر وفي حته تاني يقول كل الاشياء اذا ايه تعمل معا للخير للذين يحبون الله كله تمام خلاص كله تمام السجن تمام والاضطهاد تمام والمرض تمام والتجارب تمام كله تمام وعارف بيعمل ايه يبقى ربنا يسوع هو صاحب وصية لا تهتم ده بولس بيكررها ورا المسيح بس عشان بخبرته بيقول لنا تتعمل ازاي قال لنا هي مفتاح الصلاة مهما قلت للناس ما تهتمش ما يعرفش يعملها انما لما تقول له في كل شيء بالصلاة يعرف يعملها انت اديته سكة عدم سكة التسليم الصح نحكي حكاية كده عن واحد بيعرف يعمل الحركة دي واحد ملك اسمه حزقية الملك أشعية 37 في زمن أشعية كان في ملك طيب اسمه حزقية وفي زمنه حوصرت مملكة أورشليم بجيش ملك عظيم ملك أشور وكان رئيس جيش اسمه ربشاقي لسانه طويل مش مؤدب وبقى يشتم في الشعب ويهين ربنا وملك أشور ساعتها قوي جدا وملك أورشليم ضعيف جدا فالعملية مش متكافئة وبعدين إيه قبل ما يوصل أورشليم كان خرب كل البلاد يعني فعلا مشكلة ملهاش حل أبدا واحد ما بيتغلبش يعني ممالك أكبر من أورشليم خربت واتذبحوا الناس اللي فيها كلهم ففي رعب عند اليهود انما حزقية ده راجل طيب فاهم القاعدة دي كويس فلما سمع الملك حزقية ذلك بعت له رسالة تقيلة جدا ربشقي رعب هعمل فيك وسوي وسوي لو ما سلمتوش مزق ثيابه وتغطى بمسح وجري على فين؟ دخل بيت الرب ده واحد فاهم فاهمها صح مع انه ملك جري هو عارف ازاي يحنن قلب ربنا في ناس فاهمة الحكاية صح شوية التذلل دي وتجري على بيت ربنا هو ده الشغل المظبوط وبعدين بعت اليقين بقى والناس الحلوين وشابنا الكاتب وشيوخ الكهنة اجروا على أشعي أشعي النبي بلغوه الأخبار مصيبة كبيرة قوي وكله لابس مسوح كله ايه المسكنة بالروح اللي تخلي ربنا لازم يعمل حاجة فقالوا له هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة ده يوم غضب احنا يعني هيتعمل فينا لأن الأجنة دنت على المولد والأقوى على الولادة في لما تكون واحدة هتولد وما عندهاش حيل ما عندهاش طاقة حتى تعمل الكنت الطلق ده تبقى الحالة خطر هتموت هي والطفل كده الطفل مش راضي ينزل فالأجنة يعني في أمل بس شكلنا عاوزين قوة من بره لا قوة على الولادة لعل الرب إلهك يسمع كلام رب شاقي قال له بص أنا مش عاوز يسمع كلامي أنا عاوزه بس ربنا يفتح ودانه النهاردة يسمع بيتقال علينا وعليه إيه الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي فجري الأول بعت مرسال قوله الأشعياء يقول لربنا وهو جري على بيت ربنا عشان يروح يقول لربنا فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعياء فأشعياء على طول فاهم فاهم ربنا كويس طبعا أول ما حزقية عمل الوصفة التمام بتاعت بولس دي كل شيء بالصلاة خلاص وعارف إن ربنا القاعدة دي ما بيتراجعش فيها أبدا لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور ها أنا ذا أجعل فيه روحا فاسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه قال له ما تخافش خالص ما تخافش من الكلام خلاص بدل أنت بعدت لربنا ربنا بيقول لك ما تخافش إنما ما خلصتش القصة سمع ربشاقي ووجد ملك أشور رجع ربشاقي وبعدين حصل إيه ابتدى ربشاقي يرزع كلام تاني ويقول له انت فاكر انت هتبقى احسن من الملوك اللي عدت علينا وبعت له كام جواب تاني فيهم تلبيخ اكتر من الاولاني عدد 14 اخذ حزقية الرسائل هو شغلته مرسلجي ملك محترم بس شغلته ياخد المشكله ويجري على ربنا مره على اشعياء مره على بيت الرب المره دي خد الجوابات اللي كلها شتايم دي من يد الرسل وقراها اول ما قراها صعد الى بيت الرب زي العيال كده جري ونشرها الحتة دي جميلة بقى نشرها حزقية أمام الرب وانتهى البساطة والسذاجة فرشها كده عشان ربنا يعرف يقرأ أصل هو في السماء عالي فلازم إيه يديله فرصة يقرأ حسب سذاجته بقى ففرشها له كده وبعدين قال له إيه وصلى حزقية إلى الرب يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت الإله وحدك لكل ممالك الأرض أنت صنعت السماوات والأرض آمل يا رب أذنك واسمع وافتح يا رب عينيك وانظر معلش ركز معايا يا رب ودانك بس للي بيتقال وعينيك خليك معايا وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعاير الله الحي حقا يا رب ملوك اشور عاوز يقول له انا اترعبت اللي بيقولوه مظبوط يا رب ملوك اشور خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم للنار يعني اشكي اللي جواك قول اللي انت عاوزه الصلاه لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبدوهم والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحده فأرسل أشعية الرب يجي على طول ابن أموس إلى حزقية قائلا هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون كلام عجب يعني ايه اصغر بنت في اورشليم تبص لسان حريب من فوق لتحت كده باحتقار تطلع مين انت شوفوا بقى رد ربنا يعني بيقول له اصغر بنت عندك مش راجل ومش عسكري بنت صهيون الغلبانه تبص لسان حريب اللي هو رئيس ربشاقي نفسه الملك المرعب تبص له كده زي الشيطان يعني من فوق لتحت وتحتقر وتستهزئ بيه وتقول له ايه نحوك ان غضت ابنة اورشليم رأسها عارفين لما واحد يقول وقع في المحظور يعني عمالة تحرك راسها كده عرفت اخرها هي عندها ايمان بنت صهيون اصغر طفل فاهم خلاص وغلط في ربنا بس نهايته سودة فانغضت رأسها يعني ايه قعدت تعمل كده روح كذا من, من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا ورفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل عن يد عبيدك عيرت السيد وابتدى ابتدى بقى ايه أشعية يطمنه وبعدين ايه في عدد 36 في نفس الإصحاح بقى فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور مية خمسة وثمانين ألف ده لو تعداد الأورشليم نفسه ما يجيش ربع الكلام بالعيال والستات ملاك واحد بس طلع 185 ألف ما تكررتش في التاريخ بالشكل الجميل ده لكن عشان حذقية البسيط اللي كل ما تيجي كلمة يجري على ربنا ويرمي على ربنا فجاي له الكلام قال له سنحريب ايه ولا حاجة سنحريب ده ده أصغر طفل في الكنيسة عنده إيمان هو ده ابن صهيون احتقرتك واستهزأت بك بنت صهيون على من عليت صوتا وانت بتزعق فيه بتزعق في ربنا فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثثا ميتا وانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وفيما هو ساجد في بيت مصروخ إله ضربه أدرملك وشرعصر ابنه برضه وراه وراه دينونة عشان على صوته أنا أقصده إيه؟ مشكلة ما تتحلش لو جمع مصر على مش عارف على الشام على فلسطين على جيوش الدنيا ما تتحلش ولو حسبها بالورقة والقلم من وشها وظهرها ما تتحلش خسرانة خسرانة إنما هو لا حسب ولا فكر هي الحكاية أبسط من كده هو أول بأول يجري على ربنا يقول له حوش يا رب الحق يا رب بيقولوا يا رب اسمع يا رب بص يا رب فده الموضوع عند ربنا سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع واحد تاني بقى في جيل بعد كده اسمه يهوشافاط بعدها بقى بسنين طويلة لا مش بعدها كتير يعني واحد ملك برضه كويس ما كانوش كتير الكويسين يهوشافاط ده أخبار أيام التاني إصحاح عشرين يهوشافاط أخبار الأيام التاني إصحاح عشرين ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة يهوشافاط دلوقتي معاه أورشليم إنما جيشه صغير لأن إسرائيل غير يهوذا أورشليم في حالها والباقيين في حالهم والبنو العمونيين والمؤابيين دول شعب زي النمل ومفترين فجايين يحاربوا يهوشافاط أخبار أيام الثاني عشرين فجاء أناس وأخبار يهوشافاط قائلين جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام وها هم في حصون تمار هي عين جدي فخاف يهوشافاط الصغير لما يخاف يعمل ايه يجري على ابوه على طول وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا واجتمع يهوذا ليسألوا الرب وجاءوا أيضا من كل مدن يهوذا ليسألوا الرب بيمشوا ورا قائدهم قائدهم بيعمل ايه يجري على ربنا يصلي كل الناس اتلمت تصلي فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة كان بعد الهيكل بقى فإيه في حوش كبير قوي الألفات وقفت عشان يصلوا ورا يهوشافاط قعد يقول له بقى عشان الوقت يا رب أنت اللي اخترتنا وأنت اللي خرجتنا من مصر وأنت المسؤول عننا وإحنا ما نستاهلش إحنا وحشين إنما الموضوع كبير علينا أنا عاوز بس الآية المشهورة بتاعت إيه 12 يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ما عندناش حل لكن نحوك أعيننا هي نفس الفكرة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة فنحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحن نحوك أعيننا وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم هم بيحننوا قلب ربنا ما يجيبوا العيال ربنا يحب العيال وربنا يحب الغلابة فحزقية يلبس المسوح هو ورجالته وبعدين دول يجيبوا الأطفال يقولوا ها عيالك يا رب بتحبهم فطبعا ربنا اتأثر بالحاجات دي فوقف يحزقيل ده ابن زكريا ده واحد من اللويين اللي فيهم روح ربنا وقال يا جماعة بصوا بقى هكذا قال الرب لكم عدد 15 لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكتير الحرب ليست لكم بل الله الموضوع ما بقاش بتاعك احلى رد يجي لك ايه الموضوع وصل وصل يعني ايه في ايد ربنا خلاص هو لسه ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه ظاهريا بس هو الرد المريح ايه وصلت خلاص وصلت يعني انت اطمنت ان ربنا استلم الطلب فالحرب ليست لكم بل الله طب هنعمل ايه هيحصل ايه خلاص مالكش دعوه بقى ما تفكرش الموضوع ما بقاش بتاعك غدا انزلوا عليهم وليس عليكم أن تحاربوا عدد 17 هتنزلوا تتفرجوا بس ليه أصل الحرب دلوقتي بين ربنا وبين المؤابين والعامونين ففرصة تتفرجوا على ماتش كده مش هتشوفوه تاني بالسهل فتنزلوا تتفرجوا بس فسحة قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا واورشليم لا تخافوا ولا ترتعوا غدا نخرجوا للقائهم والرب معكم شوفوا بقى يهوشافاط اللي نفسنا نبقى زيه يهوشافاط لسه ما شافش حرب ولا شاف نصرة انما اول ما جاله الموضوع عن الحرب بتاعت ربنا والطلب وصل عمل ايه خر لوجهه على الارض وكل يهوذا وسكان اورشليم سجدوا امام الرب سجودا للرب السجود ده ليه شكر شكر يعني ايه ناس تعلم طلباتكم لدى الله لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء اشكرك يا رب استلمت الطلب سجدوا ان ربنا خلاص كده هيشتغل طب بعد الشكر يحصل ايه فقام اللاويين شاور بقى للاويين ابتدوا يلا الحفلة حفلة ايه ده لسه تاني يوم حرب لا لا ابتدوا الحفلة خلاص احنا انتصرنا ربنا قال خلاص كده الموضوع بتاعي فشاور للاويين يبتدوا الزفه من القهاتين والقرحين ليسبحوا الرب إله إسرائيل بصوت عظيم جدا طب طالع الحس إزاي يعني لسه ما شافوش ما بيتعجب من إيمان الناس دول ده لسه المعركة تاني يوم إنما خلاص ربنا قال كده وبكروا عشان يطلعوا يتفرجوا ووقف يهوشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا هو خايف أول ما يبصوا على النمل اللي هيشوفوه ده هيترعبوا تاني هيرجعوا يتشككوا تاني آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا وبعدين قال ايه لما استشار الشعب أقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته الهوس الثاني من يوميهم بيصلوا كتير ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وسعير فانكسروا وابتدوا يموتوا في بعض هم نازلين على الجبل بزفة بهيصة اللي يتقدم جيش يهوذا المغنيين منظر غريب جدا نازلين نازل الحرب بقيصارات مش بسيوف لان خلاص النتيجة مضمونة فنازلين عشان يتفرجوا بيجهزوا للحفلة من الاول وهم ابتدوا يسبحوا وربنا بقى ابتدى يشتغل بقوا ايه بني عمون وقعوا في بني مؤاب في بتوع جبل سعيد قعدوا يدبحوا في بعض والتانيين عمالين يهيصوا كل ده ليه؟ عشان يهوشافاط عرف يعمل السويتش ده لا تهتموا بشيء ها؟ بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم بعد كده اعمل ايه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع اخر حاجة عاوز اقولها القصة دي تحتاج مننا أربع كلمات صغيرين عشان نتعلم ما نهتمش ونحول الهم إلى صلاة ومن الصلاة إلى شكر الأول لازم يبقى الهدف واضح عشان كده ربنا قال لا تهتموا لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره مش هيعرف يعمل الوصية دي اللي عينه في الدنيا زيادة مش هيعرف مش هيعرف كل ما هيحاول هيتزحلق تاني والهم بتاع الدنيا هياخده انما اللي عينه بقى على السماء وعلى الابدية وعلى الملكوت وعلى عشرة القديسين وعلى الفرح والمجد الابدي هيعرف يعمل يبقى اول حاجة تساعدك انك ما تهتمش تحول الهم صلاة وضوح الهدف انت عايش ليه عشان تروح السماء موجود يومين دول ليه عشان توصل السماء طب والفلوس طب والعيال طب والمشاكل كل ده السكة ده مش هو الأساس كل ده مش مش هو المهم يحصل ما يحصلش يحصل بأي شكل كل ده مش مهم إنما الهم كله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره كل ما الواحد ركز على أبديته كل ما عرف يعمل النقلة دي تاني نقطة مهمة ترتيب الأولويات لو الهدف واضح كل شوية هترتب أولوياتك بمعنى إيه مشكلتنا إن إحنا الأكل والشرب واللبس اللي قال عنه المسيح ده ما زال أولوية في تفكيرنا شغلنا أول ما بتصحى الصبح مخك وبطنك بيقولوا هتاكل إيه ماشي أول ما بتيجي بالليل بتقول السرير فين أولوياتك متبرمجة كده بس لو الهدف واضح المفروض الأولويات تتستف بقى لا قبل الأكل الصلاة وقبل النوم الإنجيل وقبل الجسديات روحيات وقبل الشغل حق ربنا وقبل الناس علاقتك بالسماء لازم ترتبها صح لو رتبتها صح ساعة لما يجي هم بسهولة هتزيحه على ربنا لأنك مرتبها صح مستفها صح يبقى أول حاجة تساعدك إن هدفك واضح اثنين أولوياتك أو مشغولياتك متستفة صح ودي عاوزة كل شوية تعيد تستفها هتلاقي حاجة شغلاك زيادة مش مكانها كده لا لا دي تيجي تحت مش تيجي فوق فوق مش هو ده فوق تقول هقرا امتى هصلي امتى هخدم ازاي دي اللي فوق دي اللي تست... تا... تاكل عقلك دي كويس انما هناكل ايه النهارده تشغلك لا لا ثالث نقطة توزيع الوقت ثالث نقطة عشان تعرف لا تهتم بشيء وزع الوقت على الأولويات بس بالظبط بمعنى ايه مشكلة ناس كتيرة طيبين يحبوا ربنا وعاوزين يروحوا السماء بس سايبين الحكاية تمشي زي ما المش... الدنيا ماشية فيقول لك ايه انا 12 ساعة شغل وبعدين كام ساعة نوم وشوية اكل خلاص خلاص ده طب ما انت كده ضيعت ابديتك ما توزع الوقت صح ما تقول لا شوية للشغل ولا شوية للراحة ولا شوية للناس وزع انت الوقت ما تسيبش الدنيا توزعهولك الدنيا ملهاش غرض غير هلاكك انما المسيح له المجد عاوز خلاصك فتقعد معاه توزعوا الوقت سوا لكن ما تسيبش الدنيا هي اللي توضب لك يومك واسبوعك دي مشكلتنا كلنا ان احنا متسقين زي ما اليوم يمشي وزي ما الدنيا تظبط اسبوعنا ووقتنا طب ما الدنيا بتضحك علينا محبب على الشيطان لا في صلاه ولا انجيل ولا خلوه ولا تناول ولا حاجه يبقى لازم بعد ما ترتب اولوياتك توزع الوقت وبعد ما رتبت اولوياتك يبقى مش هتيجي على الانجيل لا هتيجي على الشغل او مش هتيجي على الصلاه لا هتيجي على الراحه شويه لانك رتبت اولوياتك ووزعت الوقت مشكلتنا ان الواحد بيقول ما لقيتش وقت لا انت في وقت بس لانك الاولويات مش متستفه صح توزيعك للوقت ماشي غلط فيوم ما اتضغط الوقت جيت على الصلاه وجيت على الانجيل وجيت على القداس لانك انت ما ظبطتهاش من الاول ما وزعتهاش صح تاني اقول الثلاث كلمات وضوح الهدف ترتيب الاولويات توزيع اخر كلمه تحفيز النفس انا بستخدم كلمات على فكره يعني من الدنيا بس هي ايه واخدينها مننا فبنرجعها لنا هي كلها حاجات افكار كتابيه يعني يسموها self motivation يعني ايه تحفيز النفس يعني احنا بنمشي خطوتين ونقع كلنا بنمشي خطوتين ونقول يا فكره حلوه وسعيده لو الواحد قلب كل فكره صلاه هتبقى فل كده حلوه قوي الحياه كده وتبقى فاكرها سهله وتمشي بيها يوم واتنين وبعدين ترجع تاني العتيق بقى يشتغل وتلاقي نفسك رجعت للبرنامج القديم مخك شغال 24 ساعة وانت نايم مهموم ليه؟ الحكاية عاوزة كل شوية شحن self motivation يعني ايه تحفيز حفز نفسك اقتنعت شفت قد ايه الحياة تبقى جميلة وانت عايش كده رامي على ربنا كل حاجة طب طب ليه تروح منك وده اللي لقيت لقية زي كده ليه تسيبها اقعد شوف تحفز نفسك ازاي تفكر في السماء يمكن تحفزك تشوف الصليب وراك يحفزك شوف واحد واخدها جد يحفزك فتفضل كل يومين تراجع الكلمتين دول يحفزوك شوف ايه اللي يسخنك ان البرنامج اللي ابتديته ما ترجعوش لكن لو ابتديتها وانت مش عارف الشحن يمشي ازاي زي اللي مشغل جهاز على الحجارة الحجارة هتفضى انما لو شغال فيشة في الكهرباء لا الجهاز يشتغل على طول احنا عاوزين فيشة الكهرباء مش عاوزين حجارة مش عاوزين الزقة اللي هي تمشينا خطوتين ونقف الكهرباء دي عاوزة بقى تحفيز تحفيز ده بقى تحط برنامج خلوات مؤتمرات وعظات إرشاد مراجعة آيات حفظ وصايا شوف انت ايه اللي يحفزك عشان الفكرة اللي تبتديها ما ترجعهاش تاني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد